وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا لقاء جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين وهذا المجلس سيكون بعنوان مستريح ومستراح منه ما هذا العنوان؟ مستريح ومستراح منه تفصيل هذا العنوان وسياق هذا العنوان نعلمه من سياق الحديث الذي سيكون موضوع حديث الحلقة وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي واللفظ للنسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها وفي الصحيح يعني يستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها إلى رحمة الله والفاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب إذا ده معنى مستريح ومستراح منه هذا الحديث عندما نقرأه ونتمعنه نجد فيه معية الصحابة الكرام للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ده ظرف يمكن أن يكون للزمان أو للمكان ولكن فيه معنى المعية أقول قابلته عند المسجد إذا ده ظرف مكان عندما تقول قابلته عند الصباح يبقى ده ظرف زمان وفي كل الأحوال فيها معنى المعية فيها معنى المعية وهذه المعية تشير إلى فضل مجالسة الصالحين وأهل الفضل فهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جلسوا ويفهم من سياق الحديث إن المعية دي كانت موجودة فين في سفر ولا في قتال ولا كانت موجودة في المدينة ما هي جنازة يبقى الجنازة دي موجودة فين لما ناس تبقى شايلة جنازة وسرير الجنازة وماشيين إذا الصورة دي لا يمكن أن تكون إلا في حضر فيستفاد من سياق الحديث إن الجنازة دي كانت موجودة في المدينة إذا القول ده اللي هو هيقوله الصحابي الجليل أبو قتادة وهيحكيه عن هذا المجلس ان الكلام ده كله كان موجود فين في المدينة فبيقول كنا جلوسا اي في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم احنا معاه بيقول اذ طلعت جنازة يبقى كلمة جنازة دي منكرة واذ فيها معنى الفجاءة يبقى معنى ذلك فجأة كده طلع الجنازة كده الناس شايلين جنازة ومشيين يبقى معنى ذلك إن أحيانا بيبقى في هناك جنازات في المدينة لا يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام دي معنى مهم جدا لأن بعض الناس قد يفهم أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة معناه أن لا أحد يموت إلا أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هناك أحاديث في هذا المعنى لكن يمكن إن بعض الناس يموتوا ولا يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هم قاعدين معاه طلعت الايه الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بقى التعليم والتوجيه والتأديب والفقه في الدين وفضل مجالسة الصالحين وأهل العلم إن الناس بتتعلم منهم بتتعلم منهم الأدب وتتعلم منهم الشريعة وتتعلم منهم كيفية الفهم دي مسألة مهمة جدا ننظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الجنازة قال مستريح ومستراح منه أرجع وأكرر معنى الواو في مثل هذا المقام إن الواو دي هنا ليست في معنى العطف يعني مش المستريح ومستراح منه يعني الميت ده معه معه الاتنين لما أقول أكلت خبزا ولحمة يبقى الاتنين مع بعض دخل أحمد وزيد يبقى الاتنين مع بعض دخلوا لكن هنا مستريح ومستراح منه الاتنين مش مع بعض ليه؟ لأن الواو في الحقيقة ليست العطف وإنما هنا معنى أو المتوفى ده مستريح أو مستراح منه أو فيها معنى التقسيم يبقى الناس لما يموتوا قسمين إما مستريح وإما مستراح منه إذا فهمنا من هذا السياق دلالة الواو دي مهمة جدا إذا الواو هنا ليست العطف ولكن إما بمعنى التقسيم وإما بمعنى آه الاختيار زي ما تقول جالس الحسنة وابن سيرين مع ابن سيرين معناه أو ابن سيرين دلالتها هنا بمعنى أو هذه القسمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لما تموت حاجة من اتنين إما مؤمن وإما فاجر ما هو مستريح ومسترح منه إذا دول قسمين والقسمين دول بينهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس الصحابة معاه بالفعل هي مجالس تعليم وتفهيم وتأديب ونصيحة وإرشاد ونفع للأمة يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ويعلم الصحابة ماهية القسمين دول الميت الأول المؤمن إيه اللي يحصل يموت يبقى المؤمن يموت لأن طالما في هناك إنسان إذا لابد أن يموت هذا الإنسان فليموت ده إما أن يكون مؤمنا فيحصل الآتي يموت اثنين يستريح من أوصاب الدنيا الأوصاب معناها الأوجاع والأمراض إذا الوصب بمعنى الوجع والمرض الإنسان في الحياة بيمرض مفيش واحد اسمه بيعيش دون أن يمرض دون أن يصيبه وجع لا ممكن يتوجع يتوجع من عظمه من جلده من عينيه من ودانه من ضوافره من بطنه من ظهره من قلبه من رئته إذا لابد الدنيا دي يبقى فيها وصب ألم وجع مرض الحاجات ديت بتصيب المؤمن طيب لما تصيب المؤمن ويموت إذا بيستريح منها إذا الموت للمؤمن راحة من هذه الأوصاب يبقى يستريح من أوصاب الدنيا ويستريح أيضا منين؟ من نصب الدنيا النصب اللي هو ما يجهده في هذه الدنيا دايما الإنسان في الدنيا لابد أن يكون في نصب يكون في جهد وشغل لأن هو لو نام وكسل لن تستقيم أحواله لو طالب لابد يذاكر ويتعب في المذاكرة علشان يتفوق وينجح ويتقدم لو فلاح لابد ان هو يعزق بالفاس ويسقي ويروي ويتعب لو صانع يتعب مهندس يتعب عامل يتعب تاجر يتعب فني يتعب إذا المؤمن في أي طور من أطوار الحياة وفي أي مهنة من مهن الحياة لابد إن هو يتعب مفيش حاجة اسمها كسل ونوم وراحة لكن لابد من النصب لابد من النصب يبقى يستريح من هذا النصب وأذاه يبقى استريح من أوصاب الدنيا ونصب الدنيا وأذى الدنيا أي ما يصيبه من عنة وتعب في هذه الدنيا وهنا فقه جميل إن ما يصيب المؤمن من وصب أو نصب أو تعب سبحان الله ده كله يؤجر عليه يا يبقى هو في الدنيا الحاجات دي كلها تصيبه يصبر عليها ويؤمن بأنها من أقدار الله سبحانه وتعالى فيصبر عليها فيؤجر نعم يؤجر تكفر عنه من سيئاته وتزاد له هذه الحسنات وترفع له هذه الدرجات ببركة الصبر على أقدار الله عز وجل من الوصب والنصب والتعب طب لما الموت يجي بقى ربنا يريحه من كل هذه الأشياء وذلك بعض الناس قبل الموت تجد وشهم مقبوض وأزرق وأمورهم صعبة قوي أول ما يموتوا انتشر وجم ده تلألأ وانشرح والأمور رجعت تاني كأحسن ما يكون ربنا عز وجل يسر له ذلك الموت فأراحه من أوصاب الدنيا وأنصابها وأقدارها وأذاها طيب لما يستريح بقى من نصب الدنيا ووصبها وأذاها وأقدارها وما إلى ذلك يروح على فين؟ إلى رحمة الله يذهب بقى إلى رحمة الله ودي لفظ في غير النساء إلى رحمة الله عز وجل الملائكة بتستقبله عند الموت وتبشره بالجنة فلما يشوف مقامه في الجنة والبشارة والملائكة حواليه ويشوف ما أعد الله تعالى له من النعيم في البرزخ قبل القرار في الجنة يعني يتمنى سريعا أن ينتقل إلى مقامه الأخروي سبحان الله إذا الناس حواليه بتبكي وحزينة وزعلانة ويعصرها ألم الفراق وهو في حال الآخر لأنه منتقل من الدنيا إلى سعة رحمة رب العالمين ده حال من حال المؤمن طب والفاجر الفاجر ده اللي مفيش حاجة بتضبطه لأن فجر معنى خرج لما نقول مثلا وصورة فجرت اتفجرت يعني ايه معنى خرجت عن نظامها الصحيح طب الفاجر اللي هو خارج عن نظام الشرع الصحيح ما بيمشيش مظبوط الفجر ده اللي يحصل بقى يموت بردك بيموت الكل بيموت فيستريح منه العباد ياه يستريح منه العباد نعم لأنه ظالم يأخذ حقوق الناس ويتسلط عليه ويؤذيهم بأقواله وأفعاله فإذا مات استراح منه العباد يقول بقى الحمد لله إنه مات ريحنا من قرف ومن تعب ومن ظلمه ومن سفه ومن حمقه إذا السفيه الأحمق الظالم وجوده ضرر على العباد وبالتالي لما يموت إذا ده راحة للعباد طيب وبيستريح منه أيضا البلاد لأن هو البلاد دي حاجتين البلاد ديت عبارة عن أرض وعبارة عن بني أدمين ده البلد زي القرية القرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يبقى القرية دي اللي إيه؟ اللي هي الناس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة القرى دي اللي هي الأرض بالناس زي كلمة البحر البحر ده يعنى به الأخدود الحفرة ويعنى بها الماء الذي يجري في الحفر كذلك البلاد الأرض وما عليها من البشر فلما يكون إنسان فاجر بيظلم في الأرض الأرض بتئن منه والأرض بتشتكي منه والأرض لا تحبه وكذلك العباد لا يحبونه ولا يرغبون لحمقه وسفاهته وتجاوزه فلما يموت تستريح منه البلاد وكذلك الدواب الدواب عندما يعيش فإنه لا يحرص على مصلحتها ولا على فيها ولا على طرقها ولا على صحتها وإنما يكون ظالما لهذه الدواب يعني حتى ظلمه وبغيه بيمتد إلى الدواب فعندما يموت تستريح منه الدواب وكذلك ما يستريح منه اللي هو الشجر الشجر يستريح منه بدل ما يحرص على الزراعة والتنمية الزراعة وتوفير الماء للزراعة فإنه لا يهتم بالزراعة ولا يهتم بالشجر فعندما يموت يستريح منه أيضا الشجر فلا بد للإنسان المسلم أن يكون مؤمنا في حياته وأن يكون نافعا لغيره وأن يتقي الظلم والتجاوز وألا يكون باغيا معتديا على حقوق الآخرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم